ثقافتنا ومجتمعاتنا تعودنا وتعلمنا أن نكون انفعاليين بس الصح أن نكون فعالين المفروض حياتي تكون أفعال وليس ردود أفعال الفرح قرار المحبة اختيار السلام الداخلي إصرار وبالمقابل الغضب والقلق والأنانية أيضا قرار واختيار كيف ممكن أتحكم بمشاعري وأديرها بشكل صحيح فتنعكس بالنتيجة على سلوكياتي وبالتالي أعمل ما هو صح للرد على هذا السؤال وأسئلة أخرى معنا بالاستوديو وضيف الحلقة القس بيتر أنيس آه، القس بيتر هو خادم للإنجيل وواعظ ومعلم حول العالم أهلا وسهلا قسيس بيتر اهلا وسهلا بيك حدثيس اشرف سعيد اكون معاك وسعيد اكون مع اخواتنا المشاهدين والرب يدينا حلقه مميزه بنعمه الله أهلا وسهلا ببرنامج نقطة صراحة الرب يبارك أهلاً حياتك بيك.
آه، قسيس بيتر بعد هاي المقدمة آه، شوي طويلة يمكن آه، لكن فن إدارة آه، المشاعر بالبدء كيف ممكن أنه عرف لنا كيف ممكن أنه أنا أدير مشاعري آه، وكيف ممكن أنه أصنع سلوكيات وأفعال صحيحة آه، بعض ال- المفسرين او المعنيين بهذا الامر عرفوا إدارة المشاعر بأنها القدرة على إدراك المشاعر الذاتية يعني أنا بأدرك هذه المشاعر وإدراكنا لهذه المشاعر يعطينا فرصة لقيادة هذه المشاعر فالمشاعر يا إما هي تقودني يا إما أنا أقودها لو استطعت أن أدركها وأقودها ده معناه أن أنا أستطيع أن أدير مشاعري ده باختصار التعريف فهي إدارة تبتدي المشاعر تبتدي بالإدراك إدراكي لهذه المشاعر okay يا يعني يعني عبر الكتاب المقدس آه، القسيس بيتر بنشوف آه، بيتكلم عن الانسان عباره عن جسد ونفس آه، وروح آه، والجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد وال- والنفس عباره عن فكر ومشاعر واراده من اين ابدا؟
آه، مظبوط ده كلام كتابي على فكرة في تسالونيك الأولى 5 و23 بيقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم فده بيأكد كلام حضرتك إن الإنسان مكون من روح ونفس وجسد في بعض ال ال ال الناس بي بي بي بيحاولوا ان هم يحطوها في قالبين الجانب المادي واللا مادي يعني الجانب المادي هو الجسدي آه.
والجانب اللامادي يشمل النفس والروح okay يعني برضو ن- طب- نفس الفكرة.
نفس الفكره آه، لكن لازم نف- نفرق ان الثلاثه مختلفين يمكن الجسد بعيد عن الروح والنفس شويه لان الجسد مادي والروح والنفس لا مادي لكن الاثنين كمان النفس والروح مختلفين الروح هو دائرة التعامل مع الله دائرة اللي أنا بتعامل بيها مع الله لكن دائرة النفس هي دائرة الأفكار والمشاعر والإرادة والقرارات آه، آه، و- وبالتالي ال- آه، بتؤثر على جسدي بان انا اخد اكشن معين في في في واقع المادي آه، آه، غالبا ال- ال- الروح والنفس آه، آه، مؤثرين لان انت عارف ال- ال- دايره آه، يعني زي ما قال الكتاب روح الانسان تحتمل مرضه اما الروح المكسوره فمن يحتمل.
يحملها فواضح ان برضو لما بتكون دايره روحي صحيحه مع الله في علاقه صحيحه مع الله بتؤثر ايضا على دايره نفسي ومشاعري لكن هنا السؤال في في نفس الدايره ال- ال- ال- النفس اللي فيها افكار وفيها مشاعر من اين ابدا ابدا من الفكر ولا ابدا من المشاعر الحقيقه ان كل مشاعر هي انعكاس للافكار
اذا نبدا بالفكر اذا افكاري لو كانت مثلا افكار ايجابيه هتلاقي مشاعر ايجابيه لو النهارده انا مليان بافكار سلبيه فبالتالي بتاثر على مشاعر س- بتديني تنتج عنها مشاعر مشاعر سلبيه اللي هو الذهن قسيس حتى إزاي؟
نوضح بس لل- بالظبط احنا للمشاهدين.
بناخد الموضوع ببساطه في معركه قويه اسمها معركه الذهن هذه المعركه بينتج عنها مشاعري وبالتالي بينتج عنها قراراتي وانفعالاتي وسلوكياتي.
وسلوكياتي ف... ف...
وعلاقتي مع الناس و- ونفسي وعائلتي و...
بالظبط Yeah.
عشان كده الكتاب قال لتتجددوا بروح ذهنكم تغيروا عن شكلكم اي سلوككم
بتجديد بتجديد أذهانكم.
اذهانكم Yeah.
فبالتالي دايره الافكار هي هي الدايره ال ال ال- خلينا نقول الم الذهن هو المصنع اللي بينتج عنه افكار ثم ينتج عنه بالتالي وهي- بالتبعيه مشاعر وهي ارض المعركه ايضا صح؟
هي- هي أرض يعني هي ارض المعركه مظبوط.
آه طيب آه قسيس بيتر يعني ال- العهد الجديد بيتكلم 22 مره عن تجديد الذهن واظن لو العهد الجديد فقط بيتكلم 22 مره اظن روح القدس والرب حابب يحكي لنا شيء مهم آه، آه، عن الذهن يعني اذا بروح الى قصه تلميذي عمواس آه، للي للي ما بيعرف القصه انه ال- التلميذين اللي كانوا سائرين وعابسين و- ومدبرسين يعني ديبرشن وكانوا راجعين من قريه اسمها ع- كانوا رايحين من اورشليم الى قريه اسمها عمواس وكانوا زعلانين لانه المسيا المسيح اللي كنا مزمعين انه يكون هو ال- المخلص صلب آه، لما التقوا بالمسيح مكتوب المسيح لما حكى معاهم مكتوب فتح ذهنهم ف- فهون يعني ف- أهمية الفكر آه، اللي بنحكي بس فتح ذهنهم بحسب كلمة الله ممكن تركز لنا شوي على مزبوط.
على هاي الجزئية هو هو لقيهم النبوءات.
محبطين ولقيهم تعبانين قوي ان المسيح اللي كان معانا و- وكان رجاؤنا خلاص يعني مات فهو خاطب ذهنهم خاطب افكارهم ابتدى يفكرهم بال... ان ده هو قال لهم كده آه، هو ح- الم- ان المسيح نفسه قال عن نفسه هو حي ان انا هأسلم وأصلب لكن أنا هقوم آه، خلي بالكم في النبوات واحد اتنين تلاتة فابتدى يخاطب الذهن ولما خاطب الذهن طبعا هو خلينا اقول بصراحه كمان هو خاطب روحهم اكثر كمان في يعني الاثنين مع بعض يعني.
الاثنين خاطب آه.
ارواحهم التي اليست قلوبنا كانت ملتهبه فينا حينما كان يكلمنا بالكتب فهو هو هو يعني خلونا اقول بال بال بالتعبير البلدي زقهم في دايره آه.
دايره روحيه يقدروا يغيروا من خلالها افكارهم فتتغير مشاعرهم وبالتالي عشان كده لما الكتاب قال كورنثوس الثانيه 10 5 هادمين ظنونا.
ظنونا الاول يحصل هدم للظن وال- خلاص المسيح مش موجود اللي كان معانا المعلم مات ده ظنون جواهم هو هدم هذه الظنون وكل علو يرتفع, يرتفع.
يرتفع ضد معرفة الرب وحصل بعد كده حاجة تانية بقى حاجة الإيجابية مستأثرين.
مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح المسيح.
فحصل زي كنترول سيطرة على الأفكار إن هدم الأفكار ال- ال- ال- الهدامة والظنون الهدامة و- وبدلها حصل control أو است- مستأثرين حس يعني آه، تحت السيطرة سيطرة يعني.
الأفكار يعني ب- بيخضع تحت سلطان, سلطان كلمة الله كلمة وشخص الله.
الروح القدس بالظبط يا.
حتى كمان آم، آه، آه، في في فيليب أربعة عدد 8 بيقول أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق وكل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مصر آه، كل ما هو- صيته حسن.
م- صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذا افتكروا.
في هذه افتكروا ليه؟ لأن هينتج عنها بعد كده مشاعر إيجابية مشاعر طهارة وقداسة وحق وبالتالي كمان قراراتي وانفعالاتي وسلوكياتي تعكس عن ما, ما, ما هو في داخل فكري إذا قسيس نبتدئ من الذهن صحيح أو القلب ال- نعم و- وروح القدس سيطرت روح القدس على على ذهني يعني مش حابين نفصل الاثنين الروح عن عن النفس ب- ما هو بالظبط لا- ك- انا انا كنت بتكلم الجزء الاولاني ده الجزء اللي هو الانسان الطبيعي لكن احنا كروحيين وزي ما حضرتك جبت مثل تلميذي وعمواس الله خاطب ارواحهم وف- ورجعهم للكلمه الى الشريعه والى الشهاده Yes.
ان لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فجر فحصل حاجه اسمها الاستناره وبالتالي ان هم اخضعوا عقلهم تحت سلطان الروح القدس تحت سلطان كلمه الله يعني احنا حابين نوضح وانا حاب اوضح للمشاهد ايضا آه، احنا مش positive thinking وقوه تفكير هي ايجابي بالضبط.
وتنميه بشريه بالظبط آه، اللي ممكن تساعدك شوي وممكن ترجع تسقط بتظل انت انسان يعني بتظل تفكر ايجابي مهم انه نفكر ايجابي بس بتظل تفكر ايجابي وبترجع وبتعيد وتزيد بس لازم هذا يكون مبني على حق يعني مش على مشاعر كل ما هو حق فانت ما بتبني هاليوم مشاعر على مشاعر يعني التفكير الايجابي هو بحد ذاته جيد لكن ايضا مشاعر لكن تبنيه على حق كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو طاهر وهذا الحق معلن من خلال شخص يسوع المسيح فبالنهايه احنا بنخضع النفس وفي فن اداره المشاعر لعمل وسلطان الروح القدس هو ده ال- النقطة المهمة الفاصلة اللي يمكن العالم من حوالينا بيجهلها ولذلك بيتخبط يعني آه، بالظلام من حوالينا بالظبط وللأسف خلينا أكون صريح شوية لأن هي نقطة صراحة يا، اسم اتفضل.
البرنامج إن كمان التعليم ده غزا كنايسنا و- وبقينا بنسمع ده عن منابرنا ال- قوة التفكير الإيجابي و واقف قدام المرايه وقول انا هقدر وانا هعمل ما فيك انك تعمل بنفسك انت انت محتاج تستاثر هذا الفكر لطاعه المسيح فيحصل سلطان على ذهنك وعلى فكرك وعلى قلبك وبالتالي يكون خاضع لصوت الروح القدس وقياده روح القدس وتشكيل صح.
صح. الروح القدس فينتج عنه بعد كده مشاعر ايجابيه لا بالقوة ولا بالقدرة لكن بروحي قال لكن احنا رب بس الجنود.
لما بنتكلم عن فكر عن العقل او الافكار وقبل المشاعر احنا بنتكلم هي ال ال ال mechanism بت- ال- ال- السكه sequence بتاعت واحنا سميناها فن بالظبط فن إدارة اه ال- يعني المشاعر.
يبدا منين بالظبط Yeah.
وبالتالي لو انا عرفت انا مشاعري دي هي جايه منين انا بتحرك فيها بالطريقه الايجابيه ان انا وازاي اعمل ان انا احط فكري تحت سلطان الله Yeah.
بالتالي هيساعدني كتير قوي آه، في النتيجه اللي احنا بنتكلم فيها المشاعر امين آه قسيس بيتر آه بحسب قراءاتي بيحكي لك انه الانسان لسه بنحكي بموضوع الفكر بيفكر ما بين 60 الى 70 الف فكره باليوم صح آه هذا العقل البشري يعني اللي اللي الرب حطه فينا يعني هاي الاليه العقل البشري لكن في اليوم الواحد 60 الى 70 الف لكن مرات شعور واحد بيقعد معانا مش يوم بيقعد معانا اشهر وسنين وهذا بيرجعنا الى اهميه اخضاع الفكر الى كلمه الله والى سلطان وعمل الروح القدس المغير آه، بالحياه. آه، قسيس بيتر مزمور 73 يمكن بيعمل لغط او او لخبطه نسميها للبعض بالحقيقه كاتب المزمور اللي هو اساف كان عايش بشويه لخبطه يعني اذا بنقرا مثلا اما انا فكانت تزل قدماي لولا قليلا لزلقت خطواي وبيعترف انا كان انزلقت والسبب انه غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار آه، مش حابب اطول موضوع آه، آه، المزمور طويل مش حابب اطول اكثر لكن في جزئيه حتى دخلته الى مقادس العلي في اشياء تغيرت يا ريت تحكي لنا على آه، دخولنا المقادس مربط الفرس او كلمه السر في الحلقه بتاعتنا الجزء اللي حضرتك حتى دخلته الى مقادس بص يا اخويا حضرتك الاسيس اشرف آه، المشاعر قد تنتج نتيجه اوهام مم.
يعني آه، آه، في اوهام في فكري ظنون مش صحيحه مش صحيحه آه.
آه، مثلا يعني مليان مشاعر خوف نتيجه توقعات سلبيه هي مش حاصله في الواقع بتاعي آه، ملي... م- آه، خايف على الحاجه تحصل في البيت حد من اسرتي آه، توقعات طول الوقت ان في حاجه تحصل في الشغل مش مظبوطه فانا آه، مشاعري اسيره لاوهام يعني رؤيتنا للواقع ظنون.
قد ما تكون صحيحه اه هاي ظنون رؤينا.
آه، مشاعر كمان ممكن تنتج عن آه، امر نتيجه امر واقع فعلا وظروف حقيقيه يعني في في امر حا- حاصل صعب جدا سواء محزن او او محبط حتى او مخيف نتيجه واقع حقيقي حاصل ممكن المشاعر كمان نتيجه سلوكيات خاطئه يعني انا ب يعني مره قال لهم لا يتالم احد احدكم ك ك كلص أو كقاتل او سارق في بطرس الاولى اربعه او فاعل شر او متداخل في امور غيره فانا بجيب التعب لنفسي بسمع لي كلمتين وحشين فبيجرحوا مشاعري آه، وبعد كده يعني أقول- زرع وحصاد وزرع حصاد فممكن يكون سواء كان اوهام سواء كان بسبب امر واقع حاصل سواء كان بسبب آه، آه، اخطاء او سلوكيات وكان نتيجتها زي ما حضرتك قلت زرع وحصاد انا ما فيا ان انا اغير هذا ال- ال- هذه الظنون او الافكار او الامر الواقع الا بتدخل الهي الا بعمل الهي يخترق قلبي وافكاري وبالتالي يؤثر ايجابيا على مشاعري عمل كده اساف كان عنده ظنون على فكره كان قرايته للواقع كانت خاطئة.
قرايه خاطئه يا.
رأ- الأشرار ورأيت سلامة الأشرار وجحظت عيونهم من الشح ليس آه.
في موتهم شدائد فالموضوع يعني حاصل يعني قراءة للواقع بشكل خاطئ دي أفكار زي جات له ايليا مثل ايليا قسيس نعم.
اللي بقيته انا وحدي و- والرب حكى له ال- الاحصائيات اللي بتجيبها غلط في 7000 ركبه لم تنحني لبعل بالظبط يا.
هنا الرب لما دخل الم- واشتكى هو اشتكى الرب للرب وده الحلو آه، فيه ده الحلو هذا حلو فيه هو اتعامل مع مشاعره ولا اتعامل مع أفكاره مع الفكر بالاول اتعامل فقط يا.
اول ما دخل لقي الصوره لا لا لا ايه الافكار دي ده انا فاكرهم ان هم افضل مننا ده ده الى البوار الى الفناء الى مزالق آه، والى المزالق ودول زي الحشيش سريعا يقطعوا يقطعون.
خاطب الرب فكره وفتح عينيه هو ده اللي بنسميه الاستناره تستنير عيون اذهانكم لتعلموا بقى خلاص يعني حصل بقى فهم حقيقي للو... قرايه ح- صحيحه للواقع اللي حصل ف... فهو راح عارف خرج هو وداخل جواه كان مراره المحضر الرب عارف خرج قال ايه؟ قال عدد واحد انما صالح الله لاسرائيل عارف ال- ايه اللي ح- حصل تسبيح حصل مشاعر فرح انت عارف التسبيح مرتبط بمشاعر الفرح آه.
بدل ما هو داخل جواه مراره وجع ومشاعر سلبيه خرج منها بمشاعر ايجابيه اللي حصل هو الرب شفى افكاره وبالتبعيه شفى مشاعره ده باختصار ده اللي انا عايز اقوله لاخواتي المشاهدين لو عندك مشاعر متلخبطه ادخل قدام الله واقرا كتابك وصلي اشتكي للرب يحط اللي قدام الرب كل اللي انت عايز تقوله بدل ما ف- ما بتشتكي للناس لحالك وح...
ولنفسك لحالك او لنا- وتكتم ناسك نفسك يعني.
يعني. ما في ناس بتشتكي نفسها لنفسها تقعد صح.
رثاء للنفس صح.
او او انا مجروح انا يعني وقف كلام سلبي صح.
وادخل لمحضر الرب وقول له رب عالج لو كانت المشاعر نتيجه افكار عندي اكشف لي اكشف لي ليه انا محبط ليه انا انا مليان مشاعر احباط ليه انا مكتئب ليه انا حزين ليه انا خايف ممكن الرب يقول لك ان دي اوهام مش هتحصل في حياتك فالرب يطمنك او ممكن يقول لك انت قاري الواقع بشكل غلط او حتى لو حاصل فعلا واقع صحيح وموقف مؤمن مؤلم لكن الله يشجعك ويعطي لك افكاره من عندك لان لسه افكار في رحمه وفي نعمه وفي حتى مكتوب عن الرب نفسه لان علمت الافكار التي انا مفتكر ع- بها عنكم يقول الرب انها افكار ما سلامه قالش مشاعر سلام لكن قال ايه سلام افكار سلام لا شك لا شر يقول الرب ف... فهذا السلام بينسكب في قلبي مبني على على حق سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وايه وافكاركم افكارك صح.
الاثنين صح.
مرتبطين ببعض اذا آه، قسيس بيتر بتبتدي ب بتبتدي بال بدخولنا الى محضر الله دخولنا الى قدس الاقداس مظبوط.
في المحضر راح يصير شيء اسمه استناره الرب راح يفتح اذهاننا فيتغير الفكر ويتجدد الذهن ينتج عنه تغيير بمشاعري وبالاخير تتغير بس سلوكياتي شرط ان اكون مرن في محضر الرب احيانا بدخل وانا م- مقفل دماغي انا مش هغير الفكره دي مش يعني.
احيانا كثير يعني او كتير عارف لما يقول لك انا صح.
الفكره دي مش هغيرها يعني آه.
لما تبقى واخد فكره عن موقف او وبتدخل شخص للرب أو- تقول له ازاي يعملها بع- يعني اوقات شلون بعملها يعملها؟
مع آه.
الرب كده اوقات زي ما انا بقول بص انا الفكره دي محدش هيغير الفكره دي عن في دماغي ابدا احيانا بعمل كده مع الرب هنا الراجل ده كان اساف كان كان شاطر انه كان مرن في محضر الرب حط المشكلة يعني وال...
وكان مش عد- والحل حط المشكلة وانتظر الحل من عند الرب وعنده استعداد انه الله يغير افكاره yes خاضع ده لأعمال دي الله.
نقطة مهمة قوي ان انا اكون flexible مرن ان الله يتعامل مع افكاري امين آه قسيس بيتر واحنا بنختم يعني لو هاليوم بنطلع عبر صفحات الكتاب المقدس عبر التاريخ اظن افضل شخص يعني هو المسيح هو كان انسان كامل والله واله كامل يعني 100% 100% انسان 100% اله او الله ل- لكن كانسان كامل افضل شخص عاش على الارض كان عنده اداره مشاعر جيده اظن هو المسيح كيف ممكن هاليوم انا اكون على شكل المسيح فبالتالي تتغير افكاري وسلوكياتي والناس بتشوف فيا يسوع يعني هاي الجزئيه انه الناس بتشوف فيا يسوع انا انا بعكس مش انا مؤمن وبسبح وبصلي بس انا عايش تعيس وتعبان ومقاد بكل ريح تعليم ومقاد بكل فكره آه لا آه، باخضع تحت سلطان الله ثمار الروح القدس اللي تكلمت عليه السلام والفرح وال- والمحبه واللطف والصلاح كلها بتكون تنعكس في حياتي كيف ممكن اكون على شبه المسيح مظبوط آه، لما نيجي نتكلم في ال- يعني آه، هذا الكلام وحد بيسمعنا المشاهدين بيحس انه ده مستوى عالي قوي وراقي قوي ده المسيح يا جماعه آه، احنا احنا مطحونين واحنا غلابه ومساكين و- ومشاعرنا متبهدله والظروف اللي حاصله اقوى مننا احنا نروح فين في المسيح الحقيقه خضوعي ودي كلمه السر خضوعي للمسيح ببساطه يسمح لروح القدس ان يعطي نعمه ان انا اخضع افكاري واخضع مشاعري وبالتالي ينتج عنه سلوكيات حسب قلب الله ده محتاج نعمه فانا على قد ما بقدر ان انا بخضع نفسي امام شخص المسيح من خلال ايه ع- بشكل عملي مش هتقدر تخلي افكارك خاضعه تحت سلطان الله غير زي ما كنا بنقول حتى دخلت الى مقدس كلمه السر الخلوه اليوميه اللي هي تت- انا تشمل- حاب نحط مفاتيح عمليه لل- بالظبط للمشاهد بالظبط ببساطة شديدة جدا ادخل كل يوم أول ما تصحى اعلن سلطان الله على أفكارك اعلن سلطان الله على مشاعرك اعلن سلطان الله على قلبك على نفسك على روحك حتى على جسدك بالكامل كل يوم اول ما تصحى الصبح بتعمل قبل ما تعمل اي قبل حاجه السوشيال ميديا قبل السوشيال ميديا بالمناسبه Yes انت لو انت مل- هتملك اليوم لما بحسب ما انت عملت ايه في بدايه اليوم لو انت بدايه اليوم ملكت السوشيال صح.
ميديا هيفضل اليوم هتفضل، كله Yes.
سوشيال ميديا وتاثير السوشيال ميديا لو ملكت الرب عشان كده قال له اليك ابكر واخد بالك في الغداه صح في الغداه يعني لما ت- تسيطر عليك هذه الفكره ان روح القدس يسيطر على ذهني وفكري يا رب انا بملكك افكاري مشاعري النهارده انا مش عارف هقابل مين ولا رايح فين ولا ايه اللي هيصادفني من ظروف انا يا رب بحط نفسي بين ايديك افكاري بين ايديك مشاعري بين ايديك قدسها لمجدك قدس افكاري ومشاعري تحت سلطان الروح القدس وبقرا كلمه الرب انا انا بغذي بغذي جوايا نفسي وافكاري وروحي ومشاعري بكلمه الرب هتلاقي بينتج عنه افكار حسب قلب الرب هيحصل حرب وهيحصل آه، تعرف الجسد يشتهي ضد الروح بالظبط.
والروح يشتهي ضد لكن الجسد هتلاقي نفسك انت بس بتن- انت متسلح بالظبط بسلاح هتلاقي ال- نفسك بتقاوم ليه؟
آه.
لأن في رصيد صلاة بيقدر يسعفك، في كلمة حية جواك بتقدر تسعفك في المواقف اللي زي دي، فبكل بساطة اقعد قدام الرب الدور الرب بقى مالكش دعوة بيه، هو هيعمله بطريقته الخاصة، صح هيدي لك نعم عارف نتقدم بثقة إلى عرش النعم لكي ننال رحمة.
رحمة, رحمة ونجد نعمة.
نعمة. نعمة عونا في حين في حينه.
فهتلاقي بيدي لك مراحم هيدي لك نعمة خاصة تعرف تعمل ده هيدي لك معونة في الوقت الصراع وقت المواقف اللي انت ب- بتقابلها هتلاقي نفسك انت محاصر ب- ب- بالرب وبكلمته لكن انا لا باخد خلوتي ولا قاعد قدام الرب ولا بصلي اخدها بالجانب السلبي يا فانا معرض اكيد معرض خذوا لنا ايه خوذة الخلاص احنا خوذة الخلاص بنلبسها للأفكار.
دي من ضمن اسلحة اسلحتنا الروحية سلاح اللي- الله سلاح تعالى.
لكي تقدروا ان تقاومه تثبتوا يا.
ضد مكايد إبليس.
ابليس في اليوم الشرير فمن ضمن الاسلحة ايه؟ خوذة الخلاص يا واخد بالك يا.
فهي هي هي دي الفكره اللي هو الصراع ده ابليس مش عايزك آه، في سلام ابليس عايز دايما مشاعرك مجروحه ابليس عايزك ملخبط يعمل يضرب الذهن صح.
يضرب الفكر صح.
صح. لو حسمت معركه الذهن هتلاقي نفسك كمان حسمت معركه المشاعر في حياتك يا امين قسيس بيتر آه، رب يسوع يبارك حياتك حقيقه الموضوع شيق كنا نتمنى يكون عندنا وقت اكثر آه، احبائي المشاهدين آه، صلاتي انه هاي الحلقه في فن اداره المشاعر آه، تكون سبب بركه لحياتكم نحن دائما بنحكي وبناكد نحن لا نجاوب كل التساؤلات لكن نحن نضع الاساسات انت صلي واقرا الكلمه وتغذى بسلاح وعمل الروح القدس بحياتك وحتى نلتقيكم بحلقة قادمة من برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم